أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني في شرح مدارج السالكين وما زلنا في مدخل قبل الشروع في المطلوب فذكرنا في اللقاء الماضي أحد عشر سببا لشروعنا في شرح هذا الكتاب وما السبيل إلى ذلك ونذكر اليوم مقدمة أخرى في معرفة الطريق إلى الله يقول ابن القيم في طريق الهجرتين الناس قسمان علية وسفلة فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه وهذا هو الكريم على ربه والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه ومن يهن الله فما له من مكرم فالناس قسمان قسم يعرف الطريق الى الله عز وجل بطلب مراضيه ويسلك الطريق كما اكدنا على هذا المعنى في اللقاء الماضي ان العلم بالشيء ليس هو الشيء وانما اجتماع العلم مع العمل هو تحصيل وحصول الشيء فلذلك لا تغتر بتحصيل العلم فلذلك هنا العلي من عرف الطريق وسلكه والشرط الثالث قاصدا فنية صالحة صادقة خالصة قاصدا الوصول إلى ربه فليس هو عرف الطريق ولا سلكها لجلب احترام الناس وتوقيرهم مثلا أو لمعرفة هذا الطريق أو لأنه مل من حياة غير التي غير هذه فيريد أن يجرب نوعا آخر أو أن يرى نوعا آخر أو أن يتعرف على نوع آخر من أنواع الحياة إلى آخره فهو له ثلاثة شروط السائر في هذا الطريق أن يعرف الطريق ثانيا أن يسلكها ثالثا أن يقصد بهذا العلم والسلوك الوصول إلى ربه هذا هو الكريم على ربه أما السفل الذين لم يتعرفوا على الطريق ولم يسلكوها وهؤلاء كثير من الخلق لم يتعرفوا الطريق إلى الله بل عاشوا الحياة على أهوائهم على مراد أنفسهم على شهواتهم على لذاتهم وقد يعيش بعض الناس على مراد غيره لرضا غيره كمن يحب امرأة فيلبس كما تريد ويأكل كما تريد ويتكلم بما تريد بالطريقة التي تريد ويأتي بالأموال التي تريد فيعيش لامرأة أو عبدها فتضيعه أو يعيش لمنصبه فيعيش على قدره وعلى مراد هذا المنصب منه أو يعيش لأي هدف هو عبد فهؤلاء السفل الذين لم يتعرفوا الطريق الى الله وانا اجزم ان شاء الله واقسم وارجو الا اكون حانثا انه ما عرف الطريق الى الله احد قط الا وسلكه ووجد فيها لذته ومتعته وانما اذا خان هذه الطريق وخالفها وابتعد عنها فهو لكونه لم يعرفها جيدا قال الامام الشافعي ما خان امين قط ولكن ائتمن غير امين فخان وعلى نسفها قال بعده الشعبي قال الشعبي وعلى نسفها اقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي جاهل فأفتى بغير علم وكذلك أقول ما ضل عالم قط وإنما هو جاهل وظن به العلم أو حصل آه، شكلية علم فضيعته لأنه اغتر بها وظن أنه العلم ولا ترك الطريق إلى الله عارف بها قط وإنما رجل وجد طريقا فسلكها وهو لا يعرفها فضل عنه لابد أن نعلم هذا يقينا أن معرفة هذا الطريق من أكبر عوامل التثبيت على دين الله معرفتها ولذلك سيأتي معنا الآن أنه لسلوك هذه الطريق لابد من قوتين قوة علمية وقوة عملية لابد من قوة علمية أن تعرف هذا الطريق جيدا وقوة عملية أن تكون عندك القوة الذاتية القلبية على السير في هذا الطريق لأنك إذا سرت في هذا الطريق فلا بد أن تكون لك قوة عليه فالشاهد أن الذي لم يتعرف الطريق ولم يسلكها ذو اللئيم الذي أهانه الله فما له من مكرم يقول الشيخ رحمه الله تعالى والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه هو صراطه المستقيم فإنه سبحانه الحق المبين والحق واحد هو الحق المبين والحق واحد مرجعه إلى واحد وأما الباطل والضلال فلا ينحصر الباطل والضلال فلا ينحصر أبدا وكل طريق إلى الباطل باطل فالباطل متعدد وطرقه متعددة أما الحق فهو واحد بلا شك ثم يقول ابن القيم بعدها بكلام فالعبد السالك إلى ربه الذي عرف الطريق إليه يتصل بالله قلبه ويتعلق قلبه بالله تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه فيسلو به عن جميع المطالب سواه فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه هي دي خلاصة الكلام عشان كده ابن القيم بعدها بصفحات لما اتكلم عن وصف المقربين قال ايه وخلاصة هؤلاء ال- هؤلاء القوم يقول ايه فنبأهم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم المقربين نسأل الله أن يجعلنا منهم فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك وجملة أمرهم دي خلاصة الكلام بقى. جملة أمرهم خلاصة المقربين جملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسارت المحبة في أجزائهم فلم يبق منها عذب ولا مفصل إلا وقد دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه قد شغلوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره هي دي خلاصة الكلام لما يعرف الطريق ويعرف ربه يعرف ربه ويعرف الطريق إليه يحبه ولما يحبه خلاص بينسى كل شيء ما بيشوفش أي شيء وإنما كل ضربة في جسمه وكيانه وعقله وروحه يهزها حب وتعلق به فهو مشدود إلى الله تلقائيا تلقائيا ماشي بقوة الدفع الأولى يقول ابن القيم فإذا سلك العبد على هذا الطريق انت بس حط رجلك على الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه بس انت حط رجلك على أول الطريق وبس يرى الله منك الصدق وانتهت القضية وإنما ضاع الكثير بسبب أنهم إذا أقبلوا على الله أقبلوا بنصف قلوبهم أو ربع قلوبهم أو ثلث قلوبهم أو تسعين في المية من قلوبهم والله غيور لا يقبل إلا الكل لا يقبل شريكا أبدا قال الله في الحديث القدسي من عمل عملا وأشرك فيه غيري يعني لله ولغيره تركته وشركه وإذا تركك ضعف وإذا تركك ضلل وإذا تركك هلك إنما نجاتك الوحيدة أن يأخذك يأخذ بيدك فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه في أمور معاشه ودينه وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشقيق ولده لما يتولاك ويربيك مش قضية تربية والد لابنه لا ده تربية الحي القيوم العبد فهو أرحم بك من أمك بل وأرحم بك من نفسك اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه تولاه في معاشه ودينه وتولى تربيته احسن وابلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده فانه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها فكيف تكون قيوميته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه الله يقيم الكل قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه فالله هو القيوم الذي هو قائم على كل نفس مقيم لكل شيء فالشمس تجري ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه تقدير الله ايضا والارض كذلك والسحاب والزروع والمياه والانهار والبحار والمحيطات لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا السماء ينبغي لها ان تقع على الارض الا باذنه فالمقيم لكل هذا يقيمك يقيم حياتك يربيك ويحميك ويكلأك ويحفظك ويسيرك أفضل مما تحب لنفسك و المفروض أنني أتكلم مع من عرف الله وطلب رضاه فحين يطلب العبد رضاه رضا الملك جل جلاله فيعيش له فإنه لا يختار على الله بل هو راض باختيار الله وإن خالف اختيار الله مراده فهو يريد مثلا غنى وهو فقير وفقره ما زال يستمر يعني في النادي هذا اختيار الله فلو انه احسن الظن بالله ووثق به واحبه لرضي باختيار الله له واعترف انه هو الافضل له ولكنه لا يدري هو يطلب الصحه وهو مريض ومرضه يتفاقم ويزداد لفرح بالمرض لكونه من حبيبه وحبيبه يختار له الاكمل والافضل. هكذا فهو يعيش هكذا فان الانسان حين يرى ان الله يربيه فقد ياتي الطبيب ليكتب لك دواء مرا او ياتي ليقطع جزءا من جسمك رحمه بك. فكذلك الملك جل جلاله. فاذا احسنت الظن به وصدقت في البدء اليه وأحببته رضيت فعله فيك وحسن ظنك بقولك أن هذا هو أولى بي لكونه من حبيبي فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا فلو كشف الله الغطاء عن أوصافه وذبه وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة لله وشوقا إليه والله لو ربنا كشف لك الغطاء هو بيعمل لك ايه؟ عمال يعمل لك ايه في الدنيا؟ عمال يمشيك كده ويحط ده في طريقك ويجيبك من الناحيه دي وي- ويديك دي ويعمل لك دي عشان يوصلك للنبي عشان يبلغك انسان لو كشف ربنا الغطاء هو عمال يسيرك ازاي وبيعمل لك ايه ويسخر لك مين ويسخر لك ايه؟ كان قلبك ذاب محبه لك لو شفت بس للاسف لكي يري لذاب قلب العبد محبة له وشوقا إليه ولتقطع القلب شكرا له ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات وتعلقها بالأسباب فأنت شايف الأسباب الظاهرة ومش شايف نصف الله اللي سبب لك الاسباب دي سبحان الله لو لو كشف الغطاء فرأيت لذاب قلبك محبة لله جل جلاله ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها وذلك تقدير العزيز العليم وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه هذا ما لا يكون أبدا. نعم إخوتنا تعالوا لنرى كلام العلماء في قضية الطريق إلى الله يقول ابن القيم في بداية كتاب مدارج السالكة وقد أكثر الناس القول في صفة منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى وأكثروا في عدها فمنهم من جعلها ألف منزلة ومنهم من جعلها مئة ومنهم من زاد ومنهم من نقص وكل وصفها بحسب سيره وسلوكه كل انسان زي ما قال ابن القيم في وصف المقربين لما يجي يوصف حال المقربين بيوصف اللي ايه؟ اللي شاف اللي عاشوا اللي داقوا اللي شارك القوم فيه فلما نيجي نوصف برضه الطريق الى ربنا الناس اللي مشيت كل واحد بيوصف ايه؟ الطريق اللي مشيها اللي شافها اللي عاشها طريقته تجربته فبعض الناس جعلها ألف منزلة وبعض الناس جعلها مية وأقل وأكثر ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها وكل يصف منازل سيره وحال سلوكه وله اختلاف في بعض منازل السير هل هي من قسم الأحوال أم من قسم المقامات ونبدأ الكلام بقى الجد بقى إيه الفرق بين الحال والمقام وقبل ما نتكلم عن الحال والمقام نقول الكلام ده صوفي ولا مش صوفي هي دي القضية نحن نقول أن الألفاظ ليس الاعتبار في الألفاظ ذاتها وإنما الاعتبار في معانيها والمقصود بها فقد يكون هناك لفظ شرعي ويراد به الكفر فيكون كفرا وقد يكون اللفظ صوفي ويراد به الحق فيقبل ونحن نقول دائما دائما اننا نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان لما قال الشيطان الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو وهو كذوب واخذ بقوله رغم ان هو ايه؟ الشيطان رغم ان الشيطان لما نص على هريره قال اذا اويت الى مضجعك فلا تنم حتى تقرا ايه الكرسي فمن قراها في ليله لم يقرأه الشيطان صارت سنه ان تقرا ايه الكرسي كل ليله لأن الرسول أقر ذلك وإن كان أصل الكلام من مين؟ من الشيطان فكلام الصوفية و- وإن كانوا يعني مش أسوأ من الشياطين لكن ف- فإحنا نأخذ منهم الحق ونرد عليهم الباطل فهم وصفوا أحوال ومقامات يعني إيه أحوال ومقامات؟ قالوا أن المقامات تشبيهية والأحوال وهمية ومنهم من يقول الأحوال نتائج المقامات والمقامات نتائج الأعمال والأعمال نتائج العلوم طيب احنا عايزين ايه يقول ابن القيم بقى يظبط الكلام على السنه بقى هو. وهي دي الميزه انا بدرس لك قدام ابن القيم راجل سلف سني فاي كلام هيجي على غير منهج السلف هيظبطه هيخليه سلف هيسلفنه لازم كده عشان نمشي صح فيقول والصحيح في هذا ان الوالدات لها اسماء باعتبار احوالها فتكون لوامع وبروق ولوائح عند اول ظهورها وبدوها كما يلمع البارق ويلوح من بعد فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال فإذا تمكنت منه وثبتت له عن غير انتقاد فهي مقامات يبقى عندنا ثلاث حاجات لوامع وبوارق ولوائح اثنين أحوال ثلاثة مقامات يعني يقول رسول الله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة دي علوم الأولاد أنت علمت الصدق وفضله وفضل الصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أنت دلوقتي عمال تتعلم الصدق ده حال ولا مقام لا حال ولا مقام ده لسه لوامع ولوائح وبروق أنت عمال تشوف الصدق كده إيه ده الصدق الله أكبر إيه ده دي نتيجة الصدق الله أكبر ما شاء الله ده ايه الكلام الجميل ده؟ ده نتيجه الصدق، الله يا سلام، فانت معجب بالصدق، فكل دي لا زالت لوامع ولوائح وبروق. ثالث انت ما تبدا تصدق يبقى حال. اللي هي بقى ايه؟ وان العبد لا يصدق ويتحرى الصدق، لما يصدق ويتحرى الصدق يبقى ايه؟ حال حال يصدق ويتحرى الصدق حال حتى يكتب عند الله تصديقا بقى مقام الصديقين هي كده كده سنيه خالص ان الانسان يتعلم وبعدين يعمل وبعدين يصل الى المقام التمكن انه تمكن في الحال ده عشان كده دايما اقول لك الحال لا يعلم وانما يعلم المقام فاهمني ازاي؟ يعني ايه؟ كتير واحد يقول ابكي ازاي؟ ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي، لكن اعلمك تخاف ازاي، ولما تخاف هتمشي وانتهت القضيه. هي دي الآن. لذلك ينبغي ان تنتبه الى ذلك جيدا. انك اذا تمكنت في مقام فالحال راجع. انتهت القضيه خلاص. لكن كتير من الناس في الشارع بلاش في الشارع في المسجد يسمع قران يبكي ويصوت ويصرخ ويكسر الدنيا ويهيص ويخرج قدام المسجد بعد خمس دقايق بالظبط يعني إيه؟ مش مقام ده ايه؟ ده حال بي- بينفك منه سريعا بينفك منه سريعا وهكذا فلن تتمكن في حال الا بعد ان صار هذا الحال لك مقاما يقول ابن القيم فهي لوامع ولوائح في اولها واحوال في اوسطها ومقامات في نهايتها فالذي كان بارقا هو بعينه الحال والذي كان حالا هو بعينه المقام وهذه الأسماء باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه فالحال ثمرة العلم ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له وعلى هذا إيه هو الحال بقى؟ فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات فالحال هو ايه؟ تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات. احنا قلنا ورد على القلب حب للصدق، ورد على القلب حب للاحسان، ورد على القلب حب للخشيه، ورد على القلب حب للخشوع والاخبات والانتشار والذل والتوكل واليقين والمحبه والرضا، حب للحاجات دي. الحاجات دي لما ترد كده واردات. لو الانسان بدا يعمل فيها تبقى ايه؟ ها لما القلب ينصبغ به قال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردة انتبه احنا قلنا من الاول خالص ان الطريق الى الله تقطع بايه؟ بالقلوب لا بالاقدام فشرط بقى اللي يقعد معانا يبقى عنده قلب زي اللي هيركب سباق سيارات لازم يكون عنده ايه؟ عربي والعربيه لها مواصفات فكذلك لازم اللي هيتعلم الطريق ده يكون له قلب شرط انه يكون له قلب والقلب ده له مواصفات شرط شرط رئيسي شرط اساسي لازم يكون له قلب وقلب صحيح حي اللهم اصلح قلوبنا يا رب ان يبقى له قلب حقيقي كتير منا مخدوع بيفكر انه قلب طالما انه عايش وبيزق وبيمشي لا مش ده المقصود انا اقصد القلب الذي يحب الله فكم من اصحاب القلوب وقلوب عمياء ميته منتهيه من زمان شرط القلب وجود القلب ده شرطه الاول ان يكون سليم حي السلامه شرط على الحي الاول يعني سليم السلامه شرط يعني ايه سليم سليم مما سوى الله زي ما قلت في الاول خالص ان الله غيور اذا اطلع على قلبك فوجد فيه غيره تركه لغيره قال تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته وشركه شرط القلب شرط وجود قلب وشرط ان يكون القلب سليم وحي وشرط ان القلب يكون القلب نفسه برضه غيور والشرط ده مهم ليه؟ لأن القلب لما يكون غيور احنا بنقول ان مش مخلوق تبقى ملاك انت بشر وعايزك تفضل بشر والله عز وجل يريدك ان تظل بشر فلما تبقى بشر بتغلط ما انتش ملاك ولا نبي ولا معصوم فلذلك هتغلط المطلوب انك تغلط لو لم تجيبه لذهب الله بك فانت مقدورك ان تخطئ ليه؟ ابتلاء عشان تتوب فيحبك فعشان كده ما بنقولش ان احنا بندرس ونتعلم النهارده عشان ما نغلطش لا احنا لازم لا بندرس عشان نعرف ازاي نرجع له لما نتوه عن الطريق عشان كده بعض السلف يقول ايه؟ اذا تهت عن الطريق فارجع الى الذنب تجد الطريق مش ارجع اذنب يعني لا ارجع تذكر ذنبك وتذكر توبتك تعرف طريق تاني الاول عشان كده كتير قوي لما نلاقي انسان تاب ورسخ كده وعين ها ينبغي ان تتذكر الذنب الذي قال ليكسرك فيمنعك من الغرور والعجب لازم تتذكر ذنبك عشان تعرف ان انت لسه ولا حاجه وكل اللي انت تعمله ما يجيش جنب حاجه جنب اللي انت عملته قبل كده فالشاهد ان الحال هو تكيف القلب وانصباغه الكلام ده مهم جدا تكيف القلب يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة وجنة الكافر السجن له نظام صح وله لبس وله أكل مش السجن مش حرية فالدنيا كده للمؤمن سجن فللعبودية في سجن الإيمان نظام فتكيف القلب على هذا النظام إن هي كده الساعة 4 بالليل تتكيف التكيف بالقلب على هذا النظام ان في صيام الاكل في الوقت الفلاني والشرب في الوقت الفلاني تكيف القلب على ان يمسك اللسان الا ينطق الا بقلب تكيف القلب ان القلب يتكيف على هذا الوضع تكيف القلب وانصباغه ان الامور دي لا تبقى صبغه له تبقى صبغه اتت بعد المجاهده تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات فهو يدعو صاحبه إلى المقام الذي جاء منه الوارد كما تدعو رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه لما الإنسان يحب الصدق ويحب الخير يحب الإخبات ويحب الإخلاص يحب التوكل ويحب اليقين القلب يتكيف باليقين يتكيف بالخوف يتكيف بالرجاء يتكيف بالخشية يتكيف بالمحبة يتكيف بالتوكل تكيف القلب وانصباغه بالشيء بالعلم ده نفسه يبدأ يحمله على الثبات والرسوخ فيه خلي بالك وهذه الواردات احنا قلنا ثلاث حاجات بروك ولوامع وأحوال ومقامات قد ينسلخ العبد من كل مرحلة من هذه المراحل وينزل إلى ما دونها ثم قد يعود إليها وقد لا يعود يعني ايه؟ يعني ممكن واحد تكيف بالصدق خلاص في البداية انه كان اتعلم ودرس وحفظ وبقى صادق ممكن يبقى كذاب بعديها؟ اه جدا الله يقلب القلوب نسأل الله يثبت قلوبنا على دينه لذلك من شروط السير إلى الله دوام الخوف على القلب لازم دايما تبقى خايف لذلك ضاع إيمان الآمنين على الإيمان من أخطر الأشياء على الإيمان الأمن على الإيمان لذلك قال تعالى أفأمنوا ها؟ مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ما تأمنش كل من تمشى على الطريق ده أبدا أبدا يعني حتى تصل إلى الجنة وترى نفسك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك لما تسمع يا أهل الجنة حياة بلا موت من الله يا أهل الجنة هل رضيتم أرضى فلا أسخط أبدا خلاص ساعتها وصلنا للأمل لبر الأمل لكن طول ما أنت في الدنيا دي ما تأمنش كما يروى عن الإمام أحمد انه في سكرات الموت قال قال لا بعد قيل ما هذا؟ قال جاءني الشيطان فقال فتني يا احمد قلت لا بعد قال له فلا تنميش قال له ليه؟ لسه ما دام في روح هنا يبقى ايه؟ لسه ولا هامن ابدا وانا في القبر لحد ما اعدي الصراط ولا بعد الصراط هامن لحد ما اعدي القنطره ولا بعد القنطره هامن لحد ما ادخل الجنه ولا بعد الدخول من الباب هامن لحد ما اوصل لمكاني واسمع احل عليكم رضواني فلا اسقط بعده ابدا خلاص وعد الله يبقى كده وصلنا لكن يسمى عبد في الدنيا واصل محدش حدش واصل ابدا ابدا هو ده الطريق المبين قد ينسلخ العبد من الواردات وقد ينسلخ العبد من الاحوال وقد ينسلخ العبد من المقام ويا من قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه أو لا آتيناهم فانسلخ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وارد إنك تمشي في الطريق ده وتثبت وتبلغ مكانا عليا وتفهم وتتعلم وبعدين تضيع ليه؟ لأن في الأصل ما كانش العلم واضح زي ما قدمنا في البداية إن العلم ما كانش مظهور ما كانش في الأصل آه ابن القيم يتكلم بعد ذلك يقول واعلم أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم ودعوة يعني احنا دلوقتي هنتكلم عن منزلة اليقظة إن شاء الله اليقظة والفكرة والعزم والبصيرة والمحاسبة والتوبة ديت أول ست منازل زي زي ما نقول الفرشة الأصلية اللي هنبني عليها المنازل الستة الرئيسية الأولى دي ترتيبها كده اليقظة الفكرة آه، العزم والمحاسبة والبصيرة نعم آسف. اليقظة والفكرة والعزم والبصيرة أربع منازل الأس- الأصلية دي اليقظة إن الواحد كان نايم يحكي يبدأ يفوق يبدأ يتعلم الكلام اللي سمعناه ده مثلا النهارده ما سمعوش قبل كده ما يعرفوش ما كانش على باله خالص قال لا ده أنا كنت فين أنا كده يبدأ يفوق يصحى دي اسمها دي إيه؟ اليقظة بعدها الفكرة يبدأ يفكر أمشي إزاي الطريق ده بعد كده البصيرة يبدأ يشوف الطريق بعد كده العزم يعزم على الخير دي كلها ورا بعضها الترتيب اللي بعد كده كله ترتيب ما فيش تحكم يعني ممكن منزلة الحب دي من أعلى المنازل حب مين؟ حب الله سبحانه وتعالى ممكن تيجي بعد اليقظة مباشرة مش شرط انها تبقى المنزلة رقم 100 مش شرط مش شرط انها تبقى المنزلة رقم 85 منزلة الصدق مش شرط لا فإن الإنسان إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحواله يبقى لما ندخل في الإسلام ندخل إيه؟ جملة واحدة الإسلام ما يتخذش بالتقسيم ولا يتخذ بالأطوال ولا بالشدة ولا بالترقيع لا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جملة يبقى أنا هاخد الإسلام كله مش هقول بس بس نبدأ واحدة واحدة يقول لي ليه مش هو الإسلام في تدرج والخمر حرمت على أربع مراحل والربا حرم على ثلاث مراحل أقول آه كان هذا في بداية الإسلام ماشي كده؟ كان في بداية الإسلام الخمر حرمت على أربع مراحل في مكة مش كده؟ لما راح المدينة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الناس اللي أسلموا في المدينة بقى قالوا طيب معلش خلينا برضه على ثلاث مراحل ولا على طول ما دخلوش سنة أولى ثانية ثالثة رابعة دخلوا إيه؟ خمسة على طول مباشرة فكذلك هنا المسألة مش عايزة مرحل- مرحلية في ترك ذنوب المعاصي ولا مرحلية في فعل الواجبات إنما المرحلية في التدرج في النوافل والمستحبات هي دي بقى مرحلية يعني أقول لك أنت دلوقتي ابدأ صلي الفرائض وال 12 ركعة اللي هي الرواتب بعد كده نتدرج نزود ال 12 دول نخليهم 40 بعد كده نتدرج في قيام الليل ركعتين أربعة ستة ثمانية 11 13 نصوم يوم كل اسبوع وبعدين يومين كل اسبوع وبعدين ثلاثه كل اسبوع وبعد كده يوم ويوم وبعد كده ممكن نسند الصيام شهر ونترك شهر ط- عمليه تربويه فيها تدرج لكن ما فيش تدرج بقى في ترك الحرام يعني بطل السجاير ازاي؟ بس خلاص انتهت في نفس اللحظه مباشره في نفس اللحظه انتهت لما نزلت هل انتم منتهون قالوا انتهينا ربنا خلص في نفس اللحظه فلذلك مفيش تدرج في ترك الحرام ولا تدرج في فعل الواجبات قالوا يا رسول الله خمس صلوات كتير علينا خلينا واحده واحده اصلي الاول مر- الظهر والعصر وبعد كده ازود عليهم المغرب وبعد كده اضيف معاهم العشاء وبعد كده حصل لا مفيش تدرج في فعل الفرائض ولا تدرج في ترك الحرام وانما التدرج في فعل النوافل فنقول ان الانسان اذا دخل في عقد الاسلام ما نجيش نقول يقول انا بحب ربنا حاسس بالاحساس ده طب ندرس يا س- هو ده اللي عنده ما نقولش لا انت صغير على الموضوع ده لسه انت, انت مين اللي بعد تحب ربنا؟ لسه قدامك 100 سنه على ما تعرف تحب ربنا لا لا لا ممكن يحب ربنا اول يوم ساعه اليقظه على طول ينزل لمنزله المحبه اه والتوكل اه وممكن انسان ي- ي- يتمكن في منزله التوكل بعد سنه واحده من التزامه قبل انسان بقى 30 40 سنه في الموضوع وارد ممكن جدا اصحاب قصص اصحاب الاخدود الغلام مش كان لسه لسه بيتعلم غلام ست تم- تمن سنين والراهب بقى له 100 سنه في الطومعه ومع ذلك قال لو انت اليوم افضل مني قال له انت اليوم افضل مني فليست العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق اللهم اجعلنا من الصادقين فلذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا ان الانسان قد يعرض له اعلى المقامات والاحوال في بدايه حياته فينفتح عليه حال المحبه والرضا والانس والطمانينه ما لم يحصل بعده لسالك في النهايه وايضا قد يحتاج السالك في النهايه الى امور من البصيره والتوبه والمحاسبه اعظم من حاجه من في البدايه فليس في ترتيب ذلك ترتيب كلي بل ان التوبه التي جعلوها من اول المقامات هي غايه المقامات وهي واجب العبد دائما الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى ولكن ونختم هذه المقدمة بهذه النقطة أن طرق السير أيضا تتنوع بحسب اختلاف حال العبد فمن الناس من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب أغلب من سيره بقلبه وروحه ومنهم من يكون سيره بقلبه أغلب نقصد قوة سير وحدته ومنهم وهم الكمل بقى الأقوياء أن يسير ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه جميعا فهذا أغلب وأوصل أخبر الله سبحانه وتعالى أن صفوة خلقه دائما يقيمون في مقام الإرادة قال تعالى ولا تطر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إيه؟ يريدون وجهه فهم يدعون ويريدون انتبه قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فالعبد وصف العبد أخص أوصافه وأعلى مقاماته وهو صادق الإرادة عبدا في إرادته ان- انتبه بقى يقول إن بعض الناس بيمشي الجوارح يعني بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر بالجوارح ولكن القلب لسه ضعيف الأعمال كبيرة والقلب مش موافق على قد الأعمال مش مش على قد الأعمال دي فبيبقى ماشي بالجوارح دون القلب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أ- أنا بتعجب من قوله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا يعني ربنا ما قالهمش انتوا مش حاجه قال لهم ايه؟ اسلموا له أسل- انتوا مسلمين لكن مش مؤمنين فهي دي القضيه إن ممكن الانسان يعمل بجوارحه كثير الذكر كثير تلاوه القران كثير دراسه العلم كثير السير لمجالس العلم كثير الصدقه كثير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير اعمال بالجوارح شغال شغال بس قلبه ضعيف مش سيء الشغل ده كله سيء بعضه فدح دي هو على قد ذوقه وبعض الناس ماشي بقلب دون دون جوارح هو بيحب ربنا حب ذلك ما يعرفش يحسن ونفسه يبقى تقي ونفسه من عينه يبقى مخفي ولكن برضه جوارحه مش مش مساعداه فاللي في قلبه اكثر من اللي بيعمله وكلاهما على خير ولكن الكمل اللي هو بينه بقلبه وجوارحه هو بيحب وبيعمل على قد ودي ما تجيش ابدا الا لمن احبه الله ورضي عنه واخذ بيده وقلبه اليه مش منك دي بقى دي منه منا نعم منه منا سبحانه وتعالى فلذلك اصحاب القلوب هم الاقرب الى المطلوب وان كان اصحاب الاعمال لن يخسروا شيئا بل قد تربي أعمالهم ربهم عنهم فيأخذ بأيديهم إليه ويقوي في ذلك قلوبهم والقلوب أقوى من الجوارح لازم تفهم دي وهي مهمة جدا في طريق السير إلى الله أن القلوب أقوى من الجوارح بجميع الاعتبارات انتبه يعني قد يكون الإنسان في جسمه مرض فإذا ضعف قلبه أحس بالمرض وتعب وتألم أما إذا كان قلبه قويا فإن قوة قلبه تدفع مرضه فلا يشعر به أديك مثال واقعي لله تدفع كم اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا عرفت تدفع إيه؟ لا تصلي على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنا وهبتها للرسول صلى الله عليه وسلم آه الإمام أحمد بن حنبل لما فتن في المحنة يقول الذي ضربه ضربت أحمد به سبعة عشر صوتا لو ضربها جبل لانهد الإمام أحمد علقوه وماسك صوت كرباج وضربت 17 صوت لو الجبل كان هد قال فلما ضربته الصوت الأول قال بسم الله ضربته الصوت الثاني قال الله أكبر ضربته الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ضربت الصوت الرابع فقال القرآن كلام الله غير مخلوق سبحان الله المفروض بعد الصوت الثالث يكون ايه ضعف فما يقولش كلام الله غير مخلوق وانما يقول ايه نزلوني واقول صح كده هقول هقول اللي انتوا عايزينه اكتبوا اللي انتوا عايزينه وانا امضي عليه ماشي تمام لكن ليه الإمام أحمد ما نزلش بيه؟ قال لك لأنه كان يلبس جسده على قلبه كما يلبس الثوب على الجسد فكانوا يضربون جسده دون قلبه فلا يصل الضرب إلى قلبه زي ما تكون لابس جلابية واحد عمال يضرب على الايه؟ على الجلابية من ضرب عمال يضرب وانت مفيش حاجة واقفة على جسمك خالص حاجة. فكان جسمه على قلبه كده قلبه اللي عايش وجسمه ده ايه؟ ده مجرد ايه؟ لبسه فقلبه اقوى من الجسم فالجسم اللي اتضرب والقلب عند الله ساجد عشان كده مش ممكن ينطق ولا يقول آه ما يعرفش لان قلبه ما بيوجعوش قلبه ما يتألمش ده جسمه وجسمه ده ملوش علاقه عشان كده بقول دايما ان الانسان اللي يعيش الدين ده يعيشه واحنا كتير بيعرفه وكتير معجب بيه وكتير بيحب الدين ولكن مش عايز مش عايز الدين اللي يعيش الدين يعني يتعزم بيه يعني يتغرس ويتزرع وينبت ويشرب دين ما يعرفش يغلط ما يعرفش يغلط خالص لما يغلط هفوات من البشر لكن مش قصده ما يعرفش يغلط زي بنقول الامام احمد هم بيضربوه عشان يقول قول القرآن مخلوق زي اللي بيضرب شجرة التفاح ويقول لها أخرجي حنظل يضرب شجره تفاح يقول لا طلعي ليمون يطلع ليمون ليه؟ هي ما تعرفش تطلع ما تعرفش تطلع غير كده فكذلك لما يضربوه قول مخلوق ما عرفش اقول مخلوق ما هي اصل قلبه شرب عقيده شرب سنه ما يعرفش يطلع غير الحق لا يعرف الا الحق ما يقدرش يطلع حاجه ثانيه لكن المشكله ان احنا شربنا مر كتير فعشان تحلي محتاجه تغيير التربه وتغيير السقيه وتلقيح جديد وشغلانه دي القضيه اللي احنا ننوي القيام بها في المرحله الجايه باذن الله تعالى ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ونبدا في اللقاء القادم كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك